الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده وبعد أيها الأحباب الكرام عايزين نتخيل مع بعضنا لو أن إنسان شفناه مرة يبني جدار ويحط طوبة على طوبة على طوبة بس من غير مونة ماذا لو تم البناء دور ودور ودور بالشكل ده هل يمكن أصلا أن يتم؟ الجدار ده نفسه هل يمكن أن يكون له بقاء؟ أنا شايف أن مع أقل ضربة مع أقل خبطة ينهار هذا الجدار نفس القصة كده قالب الطوب ده هو وحدة بناء الجدار الشخص المسلم هو وحدة بناء الأمة لا يمكن أن يقوم الجدار إلا إذا كانت هناك المونة التي تصل الطوبة بالطوبة المونة دي هي التواصل التواصل بين المسلم وأخيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن مات كان مهتم جدا جدا بإنشاء مجتمع بإنشاء أمة لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها آخى بين المهاجرين والأنصار لماذا؟ ليكونوا أمة لا يمكن أن تقوم أمة ما لم يكن هناك تواصل وتآخي وتواد وتحاب بين أفراد هذه الأمة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار فصار البنيان قوي جدا جدا وظل النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقف وفي أكثر من طريقة ليحض بقوة على أن نكون أمة واحدة ويكلمنا النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل التواصل وفضل الحب في الله سبحانه وتعالى وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الحب في الله ثماره عظيمة جدا جدا جدا وعلى الإسلام سهم الأخلاق فلم نجد أبدا شيئا أسهل من حسن الخلق في إن الإنسان يجيب حسنات بحسن الخلق يبلغ الإنسان درجة الصائم القائم بحسن الخلق يصير الإنسان جاري النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة بحسن الخلق يصل الإنسان إلى درجة الحب في الله اللي هي بتتأتى من ورائها ثمرة عظيمة جدا جدا أن يكون الاثنان ال... أن يكون الاثنين المتحابين في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم القيامة ماذا نريد بعد ذلك هنعوز إيه بعد كده إن أنت تكون يوم القيامة يوم الشدة الشديدة يوم الحرارة المحرقة يوم الشمس التي تكاد أن تذيب العظام وتذيب الأبدان يكون الإنسان في ظل العرش ينادى عليك يوم القيامة يا فلان يا فلان تعالى ليس هذا مكانك وانت وقف بين الناس في الحرارة الشديدة تعال إلى ظل العرش ما أجمله من نداء إيه اللي وصلك لكده التواصل التواد الحب بس الحب في الله أن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله الإسلام اهتم جدا جدا بهذا الأمر أيها الأحباب الكرام كما قلت لحضراتكم إن الوسيلة التي توجد الصلة العالية جدا بين المسلم وأخيه حسن الخلق وإحنا فعلا عايشين أزمة أخلاق تعالوا بينا أيها الأحباب الكرام قبل ما نتكلم عن قصة إزاي نتغلب على أزمة الأخلاق في حلقة حلقة من هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى وإيه السلوكيات والأخلاقيات والأساليب التي نتبعها من أجل أن يحصل التواصل نتكلم عن كنز الحب كنز الحب مش بس استثمار في الشخص وفوائد تعود على الشخص ما تنسوش مثل الجدار لا بتعود على الأمة ككل وإحنا كجيل لما صرنا أفراد متمزقين متفرقين متقطعين سهل على العدو النيل منا والله العظيم لو إحنا على قلب رجل واحد لا, يست... لا يستحيل ان اي حد ينال مننا طول ما احنا امه واحده قوتنا في وحدتنا قوتنا في اننا ايدي في ايدك قوتنا في التواصل والترابط والتآخي والتواد وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم حض على ذلك بأكثر من أسلوب وبأكثر من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يكلمنا عن ثمرة المشاعر ثمرة المشاعر والمودة والتواصل إن العبد يكون في ظل العرش يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وفي الحديث الذي يرويه معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما ذهب رجل إليه في المسجد وبعدين شاف كده معاذ بن جبل شاب صغير مش مش صغير يعني يعني لا يعني شاب بين مجموعة من الكهول اللي هم آه، أربعينات يعني فبراق الثنايا مبتسم جدا جدا وبعدين شكله كده الكبير بتاعهم في المنزلة والمكانة إذا اختلفوا في أمر رجعوا إليه فخلص خلص الموقف فحاول يقرب منه فالمهم في موقف تاني قرب منه وهو بي- بيصلي في نفس المسجد بعد ما سلم أقبل عليه وسلم عليه وقال إني أحبك في الله فقال معاذ بن جبل كيف قلت قال له إني أحبك في الله فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم القيامة المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم القيامة ويمكن ده النص الوحيد يا أحبابي اللي وقفت عليه يجمع بين الثمرتين دول للحب في الله في حديث واحد متحابون في الله في ظل العرش على منابر من نور حاجة عظيمة جدا جدا عايز ربنا عز وجل يحبك مين فينا ما يحبش كده قال الله عز وجل في الحديث القدسي حقت محبتي يعني وجبت محبتي للمتحابين فيه يبقى الحب في الله كنز ولا مش كنز يبقى التواصل كنز ولا مش كنز عشان كده اقدر اقول لحضراتكم اعظم كنز تملكه واعظم مشروع استثماري في الاخره هو اخوك اخوك في الله هو أختك يا أختي في الله تخيلوا في حاجة تقدر توصل لمسألة منابر النور في ظل العرش يوم القيامة آه، من غير الطريق ده صعب ده طريق سهل جدا جدا الحاجات التانية صعبة الوحيد اللي ورد فيه منابر من نور في ظل العرش هو مسألة الحب في الله تصوروا طريق سهل جدا جدا حقت محبتي للمتحابين فيه حقت محبتي يعني وجبت محبتي حاجة عظيمة جدا جدا شيء سهل وشيء بسيط الإنسان يصل إليه إلى أعلى المقامات وأعلى المنازل حبيبي في الله لما آه، النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن رجل ذهب إلى قرية حديث في صحيح مسلم ليزور أخا له في الله فأرصد له على مدرجته ملكا يعني إيه مدرجته؟ يعني ناصية الطريق ملك يقول له أين تريد؟ قال أخ لي في الله في هذه القرية أريد أن أزوره قال له هل لك من نعمة تربها يعني إيه؟ نعمة يعني مصلحة تربها يعني تقوم عليها كده وتروح تباشر مشروعك اللي في القرية دي هل لك من نعمة تربها في بينك وبينه مشروع في بينك وبينه مصلحة في بينك وبينه حاجة في الدنيا قال لا غير أني أحببته في الله فيقوم يرد عليه يقول له أنا رسول من الله عز وجل إليك اللي هو ملك يعني لأخبرك بأن الله يحبك لما أحببته فيه ياه شايفين يا جماعة شايفين العظمة هو ده المشروع الاستثماري أنا بكل بساطة رايح أزور أخ ليا في الله بحبه في الله شايفين كنز الحب كنز الحب في الله الله يحبك لما أحببته فيه الله عز وجل يرسل ملك بس مش بالضرورة يبعت لكل واحد ملك يقول له إن الله يحبك لأنك أحببت أخاك في الله فدي بس آية كده توصل لنا عشان نكون على يقين إنك لمجرد إنك تعمل موقف بتثبت فيه إنك بتحب أخوك في الله ثق يقينا إن ربنا عز وجل يحبك لماذا أيها الأحباب الكرام لأن العبد لما يحب أخوه في الله والأخت المسلمة لما تحب أختها في الله اللي بيكون محبوب أصلا هو ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأن أنا لما أحبك في الله حبيتك ليه؟ لأن فيك حاجات ربنا عز وجل بيحبها فيك صلاح فيك دين فيك تقوى فيك إيمان شفت عندك حاجة حتى يا أخي لو ما كانتش حقيقية أنا أحسن الظن بك بس السبب اللي خلاني أحبك إن الحاجة دي اللي عندك ربنا عز وجل بيحبها يبقى المحبوب أصلا مين؟ الله جل جلاله شوف ربنا عز وجل من عظمته أنا عايز نحب ربنا جدا أيها الأحباب يعني لمجرد الإثبات إنك بتحب ربنا سبحانه وتعالى إثبات واقعي ربنا عز وجل يحبك كان ده من خلال أخوك المسلم حقت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه يعني قاعدين مع بعضنا قاعدة عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى والمتبازلين فيه اللي قاعدين بيقفوا بجانب بعضهم عشان ربنا مش عشان مصلحة دنيوية وللمتزاورين فيه واحد رايح يزور أخوه في الله شفتوا العظمة حقت محبتي يعني وجبت محبتي يبقى أخوك المسلم في كل التعاملات معاه لما تبقى خالصة لله تكون سبب من أقوى الأسباب إن ربنا عز وجل يحبك كنز الحب في الله كنز الحب كنز مفتقد بيننا فين التواصل فين التواد فين التراحم فين المودة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بيها والله العظيم أنا واثق لو إن النبي عليه الصلاة والسلام وده شيء طبعا من باب فرض المستحيل بس خيال لو إن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بينا أو خرج بينا دلوقتي واطلع على أحوالنا ومعاملتنا مع بعضنا ما أرضاه أبدا هذا الحال صلى الله عليه وسلم ما يرضاش أبدا بطريقة تعاملي مع, تعاملي مع أخويا ما يرضاش أبدا بطريقة تعاملك مع أختك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يحب أبدا إن حد يتعامل مع حد كده لما النبي عليه الصلاة والسلام راح في مشكلة ما في المسجد وحصل الخلاف في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ساب المشكلة وانشغل بالإصلاح بين الذين حصل بينهم وبين بعضهم البعض شجار ليه لأن دي مشكلة أعظم مشكلة أعظم التقاطع التهاجر مشكلة أعظم إن الناس تهجر بعضها مشكلة أعظم إن الناس تتحزب مشكلة أعظم إن الناس تصل في علاقتها لبعضها البعض ده يقول ده فلان من حزب كذا ده فلان ده من جماعة كذا مشكلة أعظم إن ده يفسق ده وده يقول ده كافر وده يقول ده خارجي وده يقول ده مش على المنهج وده يقول ده على المنهج وده يقول إيه ده يا جماعة إيه ده إيه الطريقة دي إحنا عايزين ناخد هدنة هدنة من هذا الكلام وهذا اللغط وهذا أنا عايز طالب من حضراتكم إن إحنا نعيش شهر بس مربوطين بربنا سبحانه وتعالى نعالج المشكلة دي أيها الأحباب لأن التهاجر والتقاطع إحنا بنخسر كتير جدا جدا جدا أنا واثق يقينا لو قعدنا كده وحاولنا نصلح علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى الدنيا هتتغير خالص وكتير من المشاكل إن إح- اللي احنا كنا بن- كنا بنظن إن هي لله والله ما هي لله بس محتاجة إيمانيات تعلى إيمانيات تعلى احنا نتكلم مع حضراتكم في هذه المشكلة كنز الحب موضوعنا النهاردة لقاءات جاية إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم إزاي نتواصل إزاي تخلي الناس تحبك إزاي تكسب قلب الشخص اللي قدامك كل ده في سبيل مرضاة الله عز وجل عشان نحقق رغبة ومنهج كان عايش عليه النبي عليه الصلاة والسلام نتخيل لو النبي طلع بينا وجدنا مجتمع متآلف متحاب متواصل سيحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترككم إلى أن نلتقي مع لقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمارنا